ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها رب العباد خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا عاصيا إلا تبت عليه ولا أعمى بصيرة إلا فتحت الله صدره وشرحت قلبه للإيمان ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه انصر الإسلام وأعز المسلمين تعلم إننا ضعفاء فقو يا رب في رضاك ضعفنا اللهم فك أسرنا أحسن خلاصنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعود إن شاء الله رب العالمين إلى تكملة ما توقفنا عنده في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عمن نقل لنا وإلينا علم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وإن كنا في مسألة شرح احاديث صحيح البخاري لم نسلك الترتيب فيها تبعا لامور معينه فربما تحدثنا في دروس السيره منذ عامين تقريبا بمساله الفقه وكان من واجب الباب الذي يلي كتاب النية وكتاب الإيمان وكتاب العلم كان كتاب الوضوء وبالتالي كان الإمام البخاري داخل على باب الفقه وعشان يعني آه لكي تعم الفائده ولكي لكي يكون للفقه دروس خاصه به فباذن الله رب العالمين احنا المهم ان ناخذ من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعود علينا بالنفع والفائده واليوم مشيئه الله عز وجل سوف نعيش مع كتاب يعني في خلال شرح احاديث صحيح البخاري وقسمه كما قلنا الى ابواب كل باب الامام البخاري سماه ايه؟ كتاب. يعني كتاب العلم، كتاب الايمان، كتاب الوضوء، خلي بالك. فالنهارده ان شاء الله هنعيش هنبتدي يعني ان شاء الله في الاسابيع القادمه باذن الله نحيا مع كتاب من كتب او باب من ابواب الامام البخاري رضي الله عنه في تقسيمه وايراده لاحاديث الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كتاب يهمنا جميعا وكتاب تشرح به الصدور الا وهو كتاب المناقب او فضائل الصحابه او خصال الصحابه او اخلاق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من قبل واتفقنا ربما تحدث انسانا بخلق رسول الله. يعني ربما تقول لواحد مراتك ابنك جارك زميلك في العمل تقول له يا شيخ الرسول عمل كذا وكذا. اللي بعيد عن الخط رد له جاهل لك يا عم ده الرسول لك انت الرسول يا اخي ده كان بيعفو عن يقول لك يا عم ده الرسول يا عم ده مراته كان له كف يصبر عليه يا عم ده خلي بالك وكل ما تجيله من الزاويه يقول لك يا سيدي ده ربنا ربنا تربيه خاصه طب بقى احنا هنزنقه بقى وهنقول له بقى اخلاق الصحابه ها ايه بقى تقول له يا عم دول الصحابه لا لا ما طب هجيب لك منين بقى طب الرسول مش عارف ما يثبتون ان ما- ما وصلش درجه الصحابه حجة علينا اكثر من رسول الله يعني ايه الكلام ده الكلام ده خطير هو واحد يفهمه غلط يعني مثلا يعني واحد يقول لك يا اخي انا راجل بصراحه الشيخ بتاعكم ده كل شويه يقول ايه؟ شد الحزام شد الحزام آه، كله قليل كله يا عم لك يا عم هو الكلام ده يجوم من عنده هو الرسول قال كده لك يا عم ده كان بيقول انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني هتروح انت ايه؟ ها؟ ضعيف يعني اللي اللي اعطي ها؟ ها؟ المنه والفضل من الله ها؟ لم يعط احد من قبل ولا من بعد ما اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تيجي تكلمه يقول لك يا عم ده ده- يا عم ده ده الملائكه بينزلوا عليه يختلف ده نايم ده يذاب الله ينزل جبريل يقول ان العينين نائمتان ولكن القلب يقبض مع ربه درجات ده يبقى اذا هو حالة خاصة طب الصحابة اكثر حجة ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في القرآن الكريم ولا قل انما انا بشر مثلكم بس ولا يرحمه آه، النص الاول ها ان يوحى ها؟ اليه لأن الايه؟ الامر فلذلك عندما تشرح للانسان خلق رسول الله وهو القدوه والاسوه المؤمن بيزداد ايمان يقول يا سلام يا سلام على اخلاق الحبيب المصطفى يشكر واللي نص نصه في الايمان يقول لك يا عم ده مصطفى صناعه خاصه طب تعالى بقى لوجود الحجه للصحابه هم بشر هل كان يوحى اليهم؟ لا لا لا ما كانش يوحى اليهم يبقى هم في حجتهم بالنسبة لضعيف الإيمان أو مهزوز الإيمان أكثر عليه من حجية خلق رسول الله كل ما تكلموا عن رسول الله يا سيدي ده بيوحى إليه يا عم ده مصنوع يا عم ده مربع على عين الله يا سيدي فتسكت لا تعالى بقى نحدثك عن أخلاق الصحابة وهم بشر مثلنا تماما لا يوحى إليهم ولا لهم علاقة خاصة معينة إلا بما اقترب العبد به من ربه لأن الطريق أمام المسلم إلى الله مفتوح ليس فيه واسطة ولا فيه واسطة بين العبد وبين ربه يا علي بن أبي طالب ما المسافة بين السماء والأرض الدعوة المستجابة خرب المسافة تقول يا رب تقول إيه لبيك يا عبد قربت الإيه خلاص قال ونحن أقرب إليه إيه من حبل الوريد يا خبر أقرب إليه من شوف حبل الوريد إيه أهو. هذا حبل الوريد وهذا حبل الوريد أخ- الله أقرب إلينا من هذا قال ونعلم ما توسوس به نفسك الحاجة اللي جوه نفسك أنت حددت نفسك فيها وأنا قاعد جنبك مع ربك وصاحبك وحبيبك لكن الله يعلم يا ابا ذر نعم يا رسول الله هل فيما تنتضحان العنزتين دول المهزتين دول بنفس بعض ليه فتبسم ابو ذر الله ورسوله اعلم لا يا رسول الله انا ما اعرفش فيما تنتضحان قال لا اعلم يا رسول الله لا ما اعرفش انت عارف ينفعوا بعض ليه؟ قالوا لا فرق اعرف ليه؟ قال ده ده شاه مع شاه، بهيمه مع بهيمه حيوان اعشم مع حيوان اعشم انا دخلت ازاي؟ ها؟ قال ولكن الله يعلم ها؟ وسوف يقضي بينهما يوم القيامه يبقى اذا ده مساله وخلفها يبقى اذا الصحابه رضي الله عنهم بشر مثلنا بياكلوا زي ما كنا كانوا بياكلوا زي ما احنا بناكل وبيناموا زي ما احنا ويتألموا ها ويتزوجوا وبيخلفوا ها، مفيش مشكلة لا وحي يوحى إلا بإلهامات من الله عز وجل على قدر ما يقترب الإنسان من ربه والله عز وجل قسم الناس درجات في قربهم منه على درجة عبادتهم لله عز وجل هيشوف احنا الكلام ده يعني ايه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى فضل الناس على نفسه ايوه بايه؟ باللون؟ لا لان ده قرشي وده مش قرشي؟ قال لا والكلام ده ما ينفعش ليه؟ ده المال اخ من اخر بني كانت فارس والسلمان منا آل البيت أبو لهب ده عم الرسول شقيقه أخو أبوه جدهما واحد أبو لهب ابن عبد المطلب ربنا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وفي بعض ال- ال- الجهلة يقول لك بلاش تقرا سورة المسد في ال- في الصلاة ليه يقول لك الرسول ما كانش بيحبها يحب ايه؟ ايه؟ ده كتاب الله ده هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول يا عباس يا عم رسول الله وده احد الاثنين من اعمال الرسول اللي اسلموا هو والحمد وباقي العشرة لم يسلموا شوف يعني ال- الاعمال عشرة للرسول اسلم كم واحد منهم ايه اثنين الحمزة سيد الشهداء والعباس برضه عشان الرسول يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا طب فكر عشان انت يعني عم الرسول يعني بتذكر على الحته دي ها يا فطيه بنت عبد المطلب يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي اللي انت عايزاه من الفلوس الفلوس خذيها اعملي لا اغني عنك من الله شيئا خلاص يبقى مفيش انساب النسب بايه بالتقوى النسب بالتقوى يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح بس هذه القوانين العامة في الاسلام مش وصايا مش واحد عشان. ولذلك حذرنا اهل العلم لا تغتر بصحبة الصالحين ولا تفعل خيرا الذين يثبتون اننا مع الصالحين لا لا فلم تنفع صحبة عبد الله بن ابي بن سلول لرسول الله صحابي ولا مش صحابي؟ ما تعريف الصحابي كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحه النبي وشهد بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه ايه؟ صحابي قال لك ولو مكث معه ولو لحظة لو قعد مع الرسول دقيقتين ده اسمه ايه؟ صحابي في رأي تاني بيقول ايه؟ يقول لا تقبيل التعريف ومات عنه الرسول وهو عنه راضي تفرق بقى هنا بقى يعني قعد مع الرسول لحظه بس الرسول مات عنه ايه؟ راضي لابد أن- ولذلك عمر بن الخطاب لما بعث رضي الله عنه جمع السته عثمان علي سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف خلي بالك انت ابو ذر في في روايه طلحه والزبير قال لهم ايه؟ اجتمعوا اشمعنى دول يا عمر؟ قال هؤلاء الستة مات الرسول علي عنهم وهو عليهم راضي شوف القياس ها يعني مقام مقام الناس عند عمر او عند اهل التقوى اللي هو ايه؟ رضا الرسول ورضا الرسول دليل على رضا من؟ أسرى. يعني الرسول نفسه عنده راضي يبقى هو ده خلاص يبقى القضية ليست بقرب فلان او ببعد فلان لا. انما الله عز وجل يقرب العباد او يبعدهم بايه؟ بتقواهم له وبخوفهم منه وبسيرهم في طريقه. ان شاء الله النهارده معانا عدة احاديث في مناقب مناقب جمع منقبة او منقبة وهي الصفة الحسنة او الخلق الحسن او الصفة الطيبة او الخلق المحمود او المحمدة كل دي ايه تعريف المنقوبة جماعة ايه مناقب جماعة مناقب او كتاب فضائل الصحابة فضائل الصحابة مش فرض فضائل دليل على ان ايه يعني سبحان الله انت لما تقعد تشوف يا اخي العظمة ده مرة قعدت اجمع كل الكلام الذي خرج من فم ابي بكر الصديق منذ ان اسلم الى ان توفاه الله جمعت كل كان من كل كتب كل ما قاله ابو بكر عن ذكر الدين بايده 35 صفحه يعني انت ممكن تقولهم في قد ايه؟ في نص ساعه انت بدأت من 35 صفحه تقراهم في قد ايه؟ في ساعه؟ ساعه ما ياخدوش ساعه يحفظ يبقى ابو بكر بما سبق الناس الرسول وضح القضية الناس سبقكم ابو بكر ها بصلاة ها ولا صيام ثم سبق بايه ولكن سبقكم بشيء وقر ها هنا واصاب واشار الى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم يبقى هنا بقى قرب ابو بكر بكثرة كلامه ام بكثرة اليقين في قلبه كثرة اليقين في قلبه هشوف هشوف الكلام ده ازاي دلوقتي يعني اذا الصحابة ايضا عند الله درجات الصحابة نفسهم عند الله درجات في الاربعة الكبار في الاثنين الاوائل في العشر في الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم ومحدش يعرفهم من الصحابة واحد من الصحابة اسمه جليبيب مين سمع الاسم ده؟ جليبيب ابن عبيد الله ذاك احد الارقاء العبيد عند المطعم بن علي المطعم ده كان من احد اصحاب الملايين في الجاهليه وفي الاسلام جليبيب دخل في غزوه وانتهت الغزوه وتفقد الرسول الصحابة تبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف بيعامل ابو بكر وهو ارقى درجة ها؟ في درجات الصحابة في مناعة تبقى معاملة الواحد مع الشر بعد ان تفقد ال- الجرحى والشهداء الناس يفتقدون مين اللي انهم مش لاقيينه؟ قالوا انا لا نفتقد احدا يا رسول الله هم دول الشهداء كلهم ما فيش حد لا الشهداء ولا الجرحى ولا الجيش بقيت الجريمه هم. قالوا لكني افتقد اخي جليبيبا صحابه يسألون، مين مين مين جليبيب ها؟ مين جليبيب قال ان اخي جليبيب الرسول بيقول ان اخي يا سلام ان اخي ها جليبيب كان اذا قال لم يسمعه احد ولكن الله كان يسمعه يعني ما كان يتكلم آه، مين ده؟ آه، ده بواحد من الغلابه ما حدش يبص له. لكن ربنا كان بيسمعه وكان عند الناس رخيصا ولكنه كان عند الله غالي يا أبيض. آه. وكان اذا استنكح الناس لم ينكحوه يعني لما يروح يتجوز يقول اخوان سير بنتك لا، حته كده ماشي يا رب خش هنا شغلك آه، على قد فلوس عندك حق مشوه الله فظل يبحث عنه بنفسه الى ان رآه وقد عبر الثرى وجهه ورزق الشهاده بكى النبي بكاء مرة حتى ظن الصحابة أنه لم يفرج بكى بكاء مرة الصحابة مش قادرين يتكلموا طب لابد أن هناك علاقة خاصة بين بين هذا الصحابي الجليل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي أو أولا بينه وبين الله عز وجل وقلت لكم من قبل ان من ليس بينه ان اي انسان ليس بينه وبين الله سر كالشيك بدون رصيد ملوش قيمه لازم يكون لك ثقه عند الله يعني يعني يعني ايه يعني هترخص اصلا يعني واحد له دلال على الله في ركعتين يصلي واحد له دلال على الله في 50 قرش يطلعها لله واحد له دلال على الله في الفتيانه والتكدس في واحد له دلال على الله في قول الحق واحد له دلال على الله في قيام ليل واحد له دلال على الله في مجلس علم يعني كل واحد له باب يدخل منه على الله اللهم ادخلنا من ابوابك يا رب العالمين فلما بكى تبسم هذا البكاء تبسم ثم اشاح بوجهه الصحابه بيسالوه بكيت ثم تبسمت ثم اشحت بوجهك يا رسول الله ايه ده؟ قال بكيت لان جليبيب سالني ان ازوجه ولم يتزوج عاد يتجوز يعني وأول ما لسه بنبقر له يعني من نزوجه روز المشاهد ما اتجوزش يعني كان سبحان الله شوف كل ما كان نفسك في شيء في الدنيا ولم يتحقق لك سوف يعوض لك اضعافك بعد موتك وهؤلاء الناس اللي نفسهم في حاجات في الدنيا حلال ومش قادرين ي- ي- يحققوها ها قال هؤلاء هم الذين يحل الله عن طريقهم مشاكل المسلمين الرسول قال فيهم كده قال هؤلاء من امتي لا يعرفهم احد تفك بهم الكرب او الكربات في روايه الامام مسلم يعني ربنا يفك كربات المسلمين عن طريق ناس احنا ما نعرفهمش نفسهم في حاجات يحققوها مش قادرين وحاجات حلال ومباحه نفسه في شيء نفسه يروح يحج نفسه يعمل عمره نفسه يتصدق ب 1000 جنيه نفسه سبحان الله فوق الطين والتعيش شويه نفسه سبحان الله في شغلانه معينه وما تحققتش ربنا يعوضه يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض وفي الدنيا يفك عن طريق الكرة بس بتاع المسلمين سبحان الله يعني إذا ربنا جعل في ال- وسط الناس هناك يعني معصية الرحمة من الله عز وجل اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين فالرسول بكى كان عايز يتجوز ما اتجوزش ثم تبسم تبسمت ليه يا حبيب الله قال لما رأيت روحه في حوصلة طير أخضر يحوم حول فروع أشجار الجنة شافه بيرفع بدأ يرفع من دلوقتي خلاص اتنفس الدنيا واللي فيها وأما أسرامك طب وانت أشحت بوشك ليه؟ قال رأيت الحور العين وقد حبطن يزففن أنفسهن إلى جليدين مين اللي كان هيتجوز الراجل ده؟ هو ما غلطش فاصبر يا عبد الله ان العاقبه للمتقين او سيدنا موسى قال ايه قال ان الارض لمن ان الارض لله ها قال يورثها من ايه من يشاء من عباده امال ايه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الارض العلماء على رأيين ان المسلمين ربنا هيمكنهم في الدنيا وهيشتغل لهم في الدنيا ويشرح لهم ويستخلفهم في الارض ان ما كناش احنا الاولاد نبقى احسن لقوم المؤمنين ربنا قبل ان تقوم الساعه لابد من تمكين الاسلام في على ما طلعت عليه الشمس وغربت يعني لو ما تنتشر كلمة لا اله الا الله من الصين للمغرب ومن النرويج شمالا وفنلندا واقليم الاسكا لشمال كندا لغايه جنوب افريقيا ورأس الرجاء فكل من يوحد لله رب العالمين. يحصل التمكين ده. صحيح قد لا ياتي يقول للشيء كن فيكون. لما ربنا يحب يمكن ها سبحان الله سيدنا موسى وقال اصحاب موسى انا لمدركون. وكلام ربنا عشان يثبت العقاب ثبت العقيدة قال ايه قال هو ما صحيح عمل واحد زعلتنا كده هو صحيح ورانا فقال اصحاب موسى انا لمدركون امرون ورانا اهو ها؟ قال ان معي ربي ليه لكن معي ربي سيهدين خلي بالك ليه قال الكلام ده؟ لان يا رب يا- ده انا لو دخلت على فرعون يقتلني واخويا هون اهو ها لا لا انني معكما انني معكما هعمله مين؟ معاك انت يا موسى ويا هارون انني معكم اسمع وارى اسمع وارى يا يعني الله يسمع ما يقول فرعون لموسى وما يقول موسى لفرعون وارى خلاص خلاص. سبحان الله مش هينظر اليكما ها؟ انتما ومن اتبعكما الايه؟ الغالبون الغالبون بس. لكن فترات كده يحصل فيها انحدار وانكسار وانكماش وبعد الانكماش شوف انت لما بتضرب ما تدوس داوي تضرب تضرب تضرب توصل لاقل اقل خلاص وده الصوص باظ كده كده ترص في وش اللي قدامك تجيب اجله يبقى كده هي في رغبه في انضباط الاسلام ينضبط عشان ايه؟ يحصل انقلاب ان شاء الله يحصل انقلاب باذن الله اه باذن الله يعني دي حاله انقلاب دي حاله انقلاب كله بيضرب كله بيضرب كله بيضرب لكن يجي يوم ان شاء الله يحدث الفرج من من يقول للشيء كن فيكون فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ الارض لله خلاص يبقى ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما خطب المسلمين في القادسيه قال لهم ايه؟ خطبه خمس ساعات كلمه كلمه واحدة. يا معشر من امن بالله ورسوله اسمعوا قول من قال في كتابه العزيز إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ها الأمان لله أصلا الأرض ما ملك لله فهو يورثها من يشاء طب بالله عليك يورثها لأهل التوحيد أم لأهل الشرك؟ ها؟ أهل التوحيد ليه؟ الأرض بتوحد ولا الأرض مشركة؟ صح؟ كله بيروح امر الله كله كنت في حاله من ايه؟ من التوحيد طب ربنا يبعث للارض من يتوافق معها هل من لا يتوافق معها؟ من يتوافق معها طب اغلب او اقرب الناس الذين سوف يتوافقون مع توحيد الارض هم المسلمون ام غير المسلمين؟ اخر يبقى الارض لله يورثها من يشاء من عباده خلاص طب يبقى الارض يورثها من يشاء في الدنيا في الدنيا وفي الاخره بفضل الله عز وجل الحمد لله الذي ايه اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء سبحان الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين طبعا اذا ال- ال- ال- انت اشعت بوجهك الله يا حبيب الله ان الحور العين نزل بقى تشوف جليبيب وتستقبله وتستقبله حتى ان ورد في الاثر كما قلنا لكم نفرض واحد ربنا رزقه بنت مطلعها عليك شويه لا عارفه دين ولا اخلاق ولا حب زوج ولا غيره هل كل ست ما تيجي الراجل الصالح ده الحر العين يقول لها ايه؟ يقول لها اتق الله عن قليل سوف يرحل عنك وياتي الينا فنريه منا خيرا بدل ما يندم على اليومين اللي قضاهم معاك لا اله الا الله انت احسني اليه ففي شوف في ناس بيدافعوا عنك يا اخي الغلبان انت ها شوف عبد المعبود الغلبان واسماعيل الغلبان و- وابو خليل الغلبان قال ايه؟ قال قال في ناس بيدافعوا عنهم يا ربهمش مخلوقات تكفر عنك الاذى وانت لا تعلم ولفظ جسدا ان راجل ترجم من مراته راح دعا عليها الملك يامن على دعائه ولك مثل ذلك ما تخافش ها تدعيها بالخير عشان الملك يامن عليك انت دعيتها بالخير ربنا سبحانه الله نفرض انت دعيت عليك كسبت ايه؟ خسرت كتير سوى خلقها اكثر وقد تستحكم الدعوة فيها يعني ممكن قوي تكون قوية خارج عليك روح يا شيخ ربنا يجدد مثلا يعني مثلا هو الملك حاجة بس يا انت مظلوم يا مش مظلوم صح ان كنت مظلوم يبقى ربنا هيهدها والمصيبة ان هدها على حسابك انت ها؟ ها؟ وربنا ما يهدها مين اللي هيقيمها؟ آه انت شاربها شاربها انا بقول كده شاربها على النار كده على النار طب ليه هو انك مش مظلوم انك مفتري وظالم واتعيد عليها الملك يقول ولك مثل ذلك تروح التنادول تروح هي فعلا نفسك في الخناق بقى تبقى هي القويه بقى تبقى هي القوتين الاعظم او القوه العظمى وانت ال ها فبلاش كده اسمع ما ورد في الحديث القدسي انا مالك الملوك وملك الملك آه. مالك مالك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك كلهم بيدي الملوك اللي هم مين؟ اللي هم السكين قليل الامور فان اطاعني عبادي حولت عليهم او اليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وان عصاني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم عليهم بالقسوة والنقمة فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا انفسكم بدعائي وانا ملك الملوك اسلكوا ملوككم يعني خلي شغلك الشغل يا رب ليه ملك الملوك يا رب يا ملك الملوك يا رب انت ملك الملوك وملك الملك خلاص يبقى هو قلوب الملوك خلاص يبقى ده نفس القضيه شاف الست برضه جوزها طلع عليها فلما تدعي عليه ادعي له ادعي له بالهدايه ربنا يخليه كويس ربنا يشيل بدايه لسانه ربنا يأثر طول ايده ربنا يخليه هادي مترابه سهل لين كريم بدل بخله كل هذه الامور الله عز وجل يستجيب اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين طبعا دي مقدمة سريعة بين يدي مناقب واخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى نبتدي بالحديث الاول. حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول رضي الله عنهما يبقى جابر وابوه ايه؟ صحابيات يا سلام يا سلام. يقول حدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس شوف كلام رسول الله البلاغة بتاعته ازاي شوف فرق بين كلام الآية اللي أنا قلته من شوية وكلام رسول الله شوف العظمة شوف الفرق بين عظمة الكلام بتاع سيدنا رسول الله وكلامنا احنا أو كلامنا إيه سبحان الله لأوتي البلاغة وأوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس أنا هقرا الحديث بنصه بعدين إيه؟ إن شاء الله فيقولون الناس يسألوا من؟ يسألوا مين؟ اللي بياخدوا دول اللي رايحين يجاهدوا في سبيل الله فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا رسول الله برضه بيصلي على روحه لانه ايضا وهو الرسول هو من المبلغين بدعوة الله صحابة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا وانا اولى المسلمين يبقى الكلام مطلوب صح ولا لا؟ يبقى لما يقول يا ايها الذين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يبقى هو بيصلي على نفسه ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم او بيقول له فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض العلماء زي في كتاب عمدة القاري ها لان معانا في فتح الباب في عمدة القاري برضه شرح صحيح بخاري اصل دي تسعه من العلماء شرحوا احاديث صحيح بخاري عمدة القاري وهدي الثاني واخد بالك المهم علينا فاحنا بس شفناه الكتاب الاقرب الى اليسر يعني ان شاء الله لك يا لو ده الاقرب لليسر امال ال الثمانية التانيين ايه؟ الامام الثاني ف ف آه. الامام الشيوعي امام الحرمين بيقول بهم القاري بيقول لا ده هو هنا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ابو سعيد اللي بيقول يعني اللي بيصلي على رسول هنا مين؟ ابو سعيد على كل يعني على كل فيقولون لهم نعم ايوه فينا معانا دلوقتي الصحابه فيفتح له ربنا هيخلي له ايه البلاد تروح ايه مفتوحه ثم ياتي على الناس زمان فيخرج فئام من الناس مجموعات اخرى فيقال فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو جيل مين؟ جيل التابعين فيكم حد صاحب الصحابه يقولون نعم فيفتح له ثم ياتي زمان ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله اللي هم مين؟ ده هذا الشرك يا خبر على الكرم سبحان الله فيفتح لهم فيقول نعم فيفتح نعم طبعا ايه خير القرون قرني وخير سبحان الله خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوما بعد القرن الثالث للاسف يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينكرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن الله الله الله الله الله صلاح ده قد ايه يا رسول الله خلينا فاهم ده الكلام آه، مش مربوط مش مصالح ده الكلام ده صلوا على رسول الله عندنا جيل الصحابه وبعدين الجيل اللي جه بعديه اللي هو جيل الايه؟ التابعين اللي هو القرن الثاني بعد ايه؟ بعد قرن رسول الله وبعدين جه بقى جيل تابع التابعين جيل الصحابه كله احنا عارفينهم اللي هم ال 113000 اللي حجوا حجة الوداع مع رسول الله 113000 دفن منهم في المدينة 10000 في البقية في كم صحابي 10 بالفضل ال 113 كام؟ 103 وتقريبا مدفون في مكة في المعلق ما يقرب من 9000 الى 12000 ومن 13000 ها؟ يبقى دي ايه؟ عندنا كام الف؟ 90 باقيين يعني ادي 23 اتفقوا في مكه والايه؟ والمدينه يبقى عندنا كام صحابي بعد كده؟ 90000 لا دفن ولا في مكه ولا في المدينه وراحوا فين؟ انساحوا في ارض الله يبلغون كلمات الله ما استنوش لما الناس تجدوا لا لا لا وانما بلغوا ها، عن الله عز وجل سبحان الله فكان الموضوع على ابي هريره بالليل ابو هريره بدايه صلاه الفجر متاخر ذهبت على حدود المدينه فوقفت حتى الصباح تعمل ايه؟ قال سمعت الرسول يقول من رابط على ثغر من ثغور المسلمين لن تمسه النار رحت اعرف على حدود المدينه احتمال عدو كده يجي يكون يكون ربنا رزقني الشهاده يا سلام من غدا او حدث نفسه بالغد او جهز غاديا كتب شهيدا عند الله غدا يجهز غادي يحدث نفسه بالغد يعني انت ما غاديتش ولكن جهزت غاضب المال خير اللي عملت الايوه دي حددت نفسك ان يوم ما يطلب منك الجهاد تطلع ايه؟ تجاهد في سبيل الله بس الجهاد ايه؟ المن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهو في سبيل الله خلاص؟ طيب يبقى اذا ادي جيل الصحابة كان جيل العميل سعيد بن المسيب ها الحسن البصري دول الامامين الكبار بتوع التابعين سعيد بن المسيب دي حكايه لطيفه قوي صلى هو بيحمد صليت خمسين سنة ما نظرت في المسجد ما نظرت إلى قفا مصلي إذا كان فين؟ الصف الأول جاي في أول الجمعة الساعة 12 وربع وتخطى الصفوف ولا كان من الساعة 7 الصبح؟ ها؟ مش بالدراع هي مش بالدراع نفرض ان واحد جه الساعه 9 الصبح وقعد اخر الصف يكتب انه صلى في اول الصف القضيه بالجلوس ولا بالحضور؟ الحضور خلي بالك يا بتاع الحضور انت. ها الملائكه قاعده على الناس بتكتب ترتيب الصدور ولا بتكتب ترتيب الدخول ترتيب الدخول اكتب. انا عارف انك فاهم بس بفهمك تاني ها انا على الاقل فاهم روحي يعني سبحان الله يعني ال- ال- يوم الجمعه المسنون له وحده ان يتاخر ان يتاخر عن آه ال- ال- الى اخر الوقت قبل خطبه الجمعه هو الامام ها تخيلوا يا عم ايوه طب اخوان تعالى انت يكون يا الله يرضى عليك نفسي واحد يجي ولا يطلع يخطب مره انا لا اقعد مستمع مره بس ما ما مسؤوليه الشيخ الامام يصلي في الناس غير حد من المأمومين الامام مسؤول طب الامام ماله؟ قال لانه ما علموش فقه الصلاه طب ربنا طب علمه زي ده مش عايز قال له ده مرض رب له يعلمه الله الله الله الله الله سبحان الله. المأموم سهل الامام ركع راح المأموم سجد هل يقف المأموم ويتابع الإمام وصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو؟ لأن مين اللي شايلها؟ آه. تقيلة آه، تقيلة آه، مسؤولية يجي يرفع على المنبر عين يبقى بيراقب 20 جهة واحد قاعد له من تحت بتاع له عربية عجب نصب الساعي جر المفروض مش عارف ايه صرف ممنوع من الصرف مش عارف ايه ب- ب- ده قاعد من ناحيه ايه؟ ناحيه النحو الثاني بتاع البلاغه يقول لك فكر حرف حرف العطف الواو بعد بس جاب مش عارف ايه كسر همس- فتح همزه سن بعد حيث فتح همزه سن بعد مقول القول ده بتاع البلاغه الثاني واحد شاعر قال الشعر عين يستشهد بيه غلبان عايزين نفسه في الشعر يرقص فيه القلوب كسر ايه حرف في الحروف والثاني واد قاعد واد متفاعل فعول فعول قاعد يقول هو قاعد في الفاضي ها، يقول لك كسر الكويس يا سيدي انت غلبت ريتكم اه ده ده نفس الشعر خلي بالك انت اه الثاني واحد بقى بتاع القراءات عارف السبعة الثوابت والثلاثة الشواذ وأعرف عارف حمزة والكسائي والبصريين والكوفيين اه مجد الرهان غنى الغصة غنى الثاني برضه قاعد لوحده. واحد ثاني أستاذ فقه اه ذكر واحد أبو حنيفة لكن ما ذكرش الشافعي يا سيدي هو يعني قدامه وشايفه واضحة سبحان الله الجريدة مش بكده من جمعتين في مسجد مجاور الشيخ الآخر مين يطلع مين يطلع المسجد المصيبه كله فيه بهواه و- وعلامه اصل كل اللي بعدين بيبقوا عن من اول على الشيخ ساعه خطبه الجمعه حد يطلع كل واحد انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه اجرك الله من الغلبان اللي بيصحى ومش خاف من الخطبه خاف من اللي هيحصل بعدها المهم طلعه راح الراجل غلبان مش يدور على موضوع سهل ويتكلم فيه اتكلم عن موقعة الجمل يا ابن الحلال ده احنا كلنا بنخاف ده بنهرب من الموضوع لخبط في الكلام واحد قاعد فوق الصف بعد ما نزل فتعالى لك الشيخ احسنت وصف الجمل طب انت ما عامل مجهود قوي ما طلعتش فين؟ ها؟ انت زعلان ان انا ما اعرفش اخطب ها؟ رنا واستاذ رحمه الله عليك راح في ال اللي دم في في في في, ال- في بلد تبع الاماكن الخيريه ففكر ابونا ادم ما اسموش ادم ده فكر ان لهجه القاهره ولكن الشيخ قال نعم يا ابني قال له ايه اللي خرج ابونا القادم من الجنه؟ قال له لقد واحد اهبل زي كده بس الراجل اللي كبر سنه بقى مقبوله منه لكن لو اقول سهل انا واحد يعني كان يفضحونا على صفحات الكرامه المهم ده ده كلام للعشاء المهم سبحان الله فاريد ان اقول ان الامام اللي بيخطب ده سمعومي حضراته كله وبعدين لازم يراقب كمان ايه ان يكون مخلص بالله في الكلام اللي بيقوله ها ويكون مطبق الكلام اللي بيقوله وبعدين يراعي المسألة العلمية أولا وأخيرا، وبعدين يراعي بقى أنه على منبر رسول الله فلا يجب أن يقول إلا الحق. وبعد كده شايف إن الملائكة قاعدة تكتب عليه. مسؤولية كبيرة أوي. يقول لك ده انت كده خليت ولا واحد مننا لما يقرا منه خطبه لما تقول لي مش عارف ابدا ابدا بدل عين غلبان قلت لك عليه مهزوم في احد القرى الشيخ ما جاش قال اطلع يا مولانا قال لا يا عم اطلع يا مولانا طلعوه قال لك يا سيدنا ده بيحكي المأذون يا سيدنا الشيخ يا أخي حتى افتكر الايتين اللي انا بقولهم في عقد القرار ما افتكرتهمش لكن حرام اصل المنظر ده الوضع ده يعني ربنا يحمينا واياك من من رحمه الله ما تقوليش لا اتعودت عليه وما اتعودت عليه سبحان الله يا عبد الملك يا ابن مروان يا امير المؤمنين ما الذي عجل عليك بالشيء قال ارتقاء المنابر وخوف اللحن في اللغه يخاف يهرب في اللغه العربيه شعره شاف وكل ما يطلع منه بعدين تلاقي ايه كل بص عليك لو مش متوسك هو بيبص لي ليه؟ ده كان كله بيبص هو واحد بس اللي بيبص الراجل طلع قدام هارون هارون الرشيد ده الأئمة كانوا الحكماء زمان كانوا الحكام كانوا هم اللي بيخطبوا هارون الرشيد زور وضع تصعد يا فلان تخطب لنا الجمعة تكليف من أمير المؤمنين ساعة وطاعة أمير المؤمنين الصالح بصوا أمير هارون الرشيد كان له هيبة فالإمام بص على هارون الرشيد حصل له لخبطة قالوا الحمد لله الذي خلق بص وقابل هارون الرشيد كان له هيبه فالامام بص على هارون الرشيد حصل له لخبطه قالوا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته اشهر هارون كده لا عمر في سته ايام قال له احمد الله يا امير المؤمنين قال لما اجعلها في ست سنوات فده حماس كويس رجعت كده اه سبحان الله تبارك الله فيعني المساله سهلة وبسيطة يأتم جميع الحاضرين لو أن المسلمين مفيش مجال الإمام يأتم الحاضرين لو صلاه ظهر يأتم الحاضرون ليه؟ لأن الفقه زي ما قلت لك قبل كده حل المسألة إيه؟ يا إما تطلع تقرأ سورة قاف إن كنت حافظها أو تقول لهم هتقول المصحف مش حافظها اقرأ سورة قاف خايف من دي ودي قول الحمد لله والشهادتين واما بعد عباد الله اتقوا الله غفر الله لي ولكم وتروح قاعد وتروح واقف تدعي دعوتين وتروح نازل تصلي بالناس او واحد تاني يصلي وخطبتك صحيحه واللي يكلمك ادعي له بالهدايه. عارفه كام اللي يكلمك فيأخذ فئام من الناس الرسول بيقول هيجي زمن على الأمة ناس يأخذوا في سبيل الله فالناس تسأل انتوا فيكم حد من الصحابة سلام فيفتح له يبقى هل فيكم من صاحب صحابة رسول الله المتابعين سلام زي سعيد بن المسيب بقى اللي هو ايه ما نظر الى حفا مصلي ها لمدة خمسين سنة راح هشام بن عبد الملك امير المؤمنين قال له سعيد نعم قال له اريد ان تزوج ابنتك عائشه لابني ابن امير المؤمنين الذي سوف يصير اميرا للمؤمنين قال له لا انا لا ازوجها لك ولا لابنك اللي حواليه بقى تعترف بطلب لامير المؤمنين ليس هو راح عنده غلبان وعبد الله بن ابي وداع في المية مش لاقي هو المفت في الدرس بلاقيش ابن ابي وداع فين عبد الله؟ نسأل عليه يا ايمان سألوا عليه اثار امرأة وتوفت او توفيت وبعدين جه فرح قوي ان سعيد بن المسيب يسأل عليه خبر على الشيخ لما يكون واثق في قلوب ال- ال- ال- الاتباع بتوعه والمحبين ويسال على واحد زي كده حقيقي الشيخ آه، سبحان الله سعيد سال عليه سعيد جري نعم يا سيدي قال له اين كنت؟ قال له، توفيت زوجات فما قلت ليش كده وهل تزوجت؟ قال له يا امام لا قلت الاولاني الله يرحمها بقى رضيت بيا وما كانش حد حاجه من اين؟ قال له أترضى أن تكون ظهرا لي؟ ترضى تجاوز جدي؟ شوف الراجل منصح بقى اتلاقي السعيد ما عرفش عبد الله بن الوداع ما عرفش يقول له اه ولا لا قال ايها الناس اشهدوا اني زوجت ابنتي لعبد الله بن ابي وداع روح هو قال يمكن بيطيب خاطري قدام الناس بعد صلاة العشاء أخرجت طبقة صحبة فيها زيت وبعض حصيات الملح ورغيف خبز من شعير يابس عشان ياكل ناول فول فطرق الباب طارق من قال سعيد هل فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن سهل بن المسيب اشمعنى على اصل قعد خمسين سنه من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ما يعرفش غير كده فمش ممكن يكون عدى على الغزال ده كتح لي استاذه سيدي سعيد قال له بما وعدتك في صلاة العشاء مكتوب يقول له يعني ما انا خايف يقول له ايه؟ انا رجعت الكلام رحت للبيت ما وقفتش امها اشتكيت في في مصلحة الاموال العامة حرمت عليا قال سيدنا سعيد نص ساعة روح البيت اقنع الست اقنع بنته جاب الست وراه قال هذه الامانة وراح واخد تدخلي الى زوجك وراح قبل البيت سيدنا عبد الله بن ابي الوداع مكتوب من العروس فيزور ايه يزق كده بعيد عن ضوء المصباح طبق الزيت وشويه الملح تحت الايه؟ تحت ما انا مش عايزه تفاجئ العروسه بالحاله الضنك اللي هو فيها. يعني برضه عايزه الاول ايه تاخدها سنه سنه بدل ما المفاجاه ايه تضيع بقيه المخ. وراح تنادي على جيرانه عشان برضه ايه مع الجيران عارفين ان مراته مات طلعوا الصبح لواحده ست في البيت يبقى الحل ايه؟ هو سعيد سعيد ابن اشهر الزواج في الايه؟ في المات لكن طب نفرض جدلا بقى يبقى ايه؟ اه يبقى الله قال يا جيرانك زوجني سعيد بن المسيب ابنته وعائشه الجيران قالوا الراجل حصل له نص الان لا انا يعني ايه؟ ما يعني خلاص هو حتى الغلبان يعني حتى ما فكرتش في الجواب زي الراجل اللي حكيت لك عليه مالك عايز تبيع بيتك قال اسكت جيراني يحسدونني الراجل بص يا عيني بص يعني بص في البيت في حته سجاده قديمه والبيت عباره عن اوضه مفيش غيرها والجره بتاعت الميه مفيش حاجه في البيت يعني تستدعي ايه بقى والراجل حلق قال له حلانا يحسدونك جرانك بقى لو قال لي احسدوني ايه عليه؟ اصل الكلام هسمعك وداك وراح معلي فوقه بقى امير المؤمنين ارسل الي ليرجوني مع فلان وفلان وفلان يعني هي- يحقق فيا حكم الاعدام بس مع ايه ثلاثة اربعة من كبراء البلد ها فراح جيرانه ايه اخرس يا لعين انت تصل بك الدرجة ان ان ترجم مع هؤلاء كمان يعني الحتى على الموت لا اخلو من الحسد حتى الموت نستحضرها فيه والموت عشان اموت موت يعني هو مرحب وما ما ما ما ما ما ترجعش مع ناس محترمين لا اله الا الله انا فهمت في حصل اكتر من كده فالجيران قالوا اكيد سعيد باعتبارنا بوداع الراجل من موت مراته زعلان عليها ولا حاجه انا والله لقد زوجت او استنى استنى استنى افتح الباب احنا لسه لا تقول ولا ما غلط راح بلغه والدته ده امها انت حرام علي كلامك الا ان اجهزها لك مجهزه البيت وفرش البيت ونظاره الكلام خدوا ال- العروسه يقعدوها عندهم لغايه ما البيت يتروق ويتنظف واللي جاب حته سجاده واللي جاب شويه تمر واللي جاب شويه زبيب و- يعني بالله عليك احنا كلنا كده ها ما نوصل بس ما نقدرش نجوز مسلم للمسلمين نقدر نص بس مش الشعب يقول لك بس هتعملوا لي الفرح فين؟ لا انت صعبه هعمل لك فرح اهو هنفرح فيك كده اهو خد بالك انت لكن لا هو عايز الفرح الله يا مؤمن العشاء ان شاء الله نسمع الاذان نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا يستطيع المسلمون تزويج الشباب المسلم الغير قادر من زكاة اموالهم وده من اولى مصارف الزكاة في عصرنا الشاب المسلم اللي مش قادر يتجوز كل ثلاث اربع اغنياء ربنا فتح عليهم بالمال يلموا زكاة مالهم ويجوز واحد يقولوا له اوضة وصالة والله اوضة حتى ها وقفت الدولاب وسرير ولا كنبة حتى وبس وثلاجة كان يطبخ له حتة طبيخ ولا شوية مية ساعة يشربهم وادي بيت مسلم وابوه داس وربنا يعطيك نية في هيفتح عليه شباب المستقبل وبعد كده يبقى هو يشارك في تزويج ال- الشباب. أعظم ما تستطاع هذه الصدقة الجارية لأنك بتقيم بيت مسلم شوف الشيطان أول الشاب ما يتجوز من ولادنا الشيطان يقول ويلي من هذا لقد عصى مني ثلث دينه يعني الشيطان بيقدر يلعب بكام بيزيد عند الشاب ب 100% من مساحة الدين اللي عنده الشاب يتجوز يروح شايف الشيطان ايه التلتين يبتدي الشيطان ما يشتغلش الا في الدش بس ولذلك المصيبه تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيعرف ربنا يقول انت عملت ايه؟ آه. عملت كملت نص ديني هو انت يا ابني عملت النص الاولاني آه، مش ده النص الاولاني صلي والصوم النص غتاه وبعدين جواز النص الثاني لكن هو مخلي جواز النص الاولاني وهو بس لا ما ينفعش ما ينفعش النصين لازم النصين مع بعض سعيدة ال- ال- ال- ال- عائشة بنت سعيد بن المسيب بقى خلاص دفعوها على عبد الله بن ابي وداعة فرح الصبح فرح وانا سعيد ورجع جه صلاة العصر قال لها انا هتأخر بعد الصلاة ليه؟ عشان اخد درس سعيد بن المسيب قال له تعالى وانا اعلمك علم تعيش فقعد فيها علامة خلف منها سبع أولاد كلهم حفظ القرآن هذه جيل التابعين بعد القرن الذي يليه هل فيكم من صاحب من صاحب صحابة رسول الله ها؟ اللي هم تابعي التابعين ألا يوفي يبقى يفتح له مين ده بقى أبو حنيفة تابعي التابعين لأن أبو حنيفة البعض بيعتبروه تابعي والبعض بيعتبروه من تابعي التابعين على كل لأنه مولود سنة 80 هجرية لكن يقال يعني أن لم لم ما حصلش سيدنا أبو حنيفة حد من الصحابة آه، وده رأي رأي يقول لا والله تحصل أربعة من الصحابة فيصير تابعيا على كل سواء هذا أو ذاك فأبو حنيفة يعتبر من أوائل آه، أو أواخر التابعين وأوائل تابعي التابعين رضي الله عنه شوف بقى أبو حنيفة أبو حنيفة يعلم الشافعي بعد عشر سنوات بعد 13 سنة يولد الإمام مالك سنة 93 هجرية وتتلمذ الشافعي على يد ابي حنيفه وعلى يد مالك يعني هو صغير ولد في غزه اللهم اعد الينا ارض فلسطين يا رب العالمين يا رب العالمين ولد في غزه وبعدين راح مكه حفظ القران وبعدين راح العراق تعلم على يد ابي حنيفه وبعدين راح المدينه كان وصل ايه 11 سنه ذهب الى مالك فكان الامام مالك يخلي الشافعي يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي وله من العمر عشر سنوات بس اي عشرة اي عشرة سبحان الله اسمع بقى سيدنا الامام الشافعي الله يرضى عليه يقول ايه يقول ما زلت اتعلم واتعلم واتعلم فلما بلغت الحادية عشرة يعني شوف يتعلم ويتعلم ويتعلم لغاية 18 لا بس خمس سنوات كان اتم حفظ القرآن غريب يا اخي انت لما تعرف على بطل كده طب ازاي؟ ده الواد عندنا عقبال ست سبع سنين بيكون نفر اسمه يعني بال بال- بال- بال- سبحان الله هو صحيح حدث الغلط حريص خليه يحط يعني يسمع لي اعلان كده ها اوتوماتيك يقول لك اعلانات بنت ثلاث سنين تقول لك الاعلانات بالايقاع والحركه والحركه كلها مش بركه المهم يعني سبحان الله فده خمس سنوات وبعدين تعلم قواعد اللغة قواعد النحو والصرف والبلاغة وأخبار العرب والشعر العربي والفقه كمان تسع سنوات المهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وبعدين من السرعة اللي بتلاقيها وسرعة الحفيظة اللي ربنا اداها له يجيب الكتاب من دون يقرأ الكلمة اللي عينه تيجي عليها مجرد العين تيجي عليها وعاها ولا ينساها لو مجرد عينه تيجي على الكتف حفظها ما ينساها فكان يعمل ازاي؟ يخاف عينه تيجي على الشمال قبل اليمين تروح مدارس كم ثوبه الصفحة الشمال عشان ما تجيش العين على الشمال الاول لان لو جه على الشمال الاول يبقى يا خبر ابيض الامام البخاري رضي الله عنه جامع الاحاديث الله يرضى عليه اصح الكتب بعد كتاب الله استاذه الله يرضى عليه وكان من ضمن اساتذته امه امه يا سلام هذه الام ها شوف ده الوقت راح فين راح الجامع لا راح فين راح الناس فضيت روح لا اله الا الله هذا مش ام دي غم وهم سبحان الله وعلى اولادنا ان يصبروا على امهاتهم برضه يعني ايه يقوم بالدين ان شاء الله ف ويطيعوهن لغايه ما ربنا يفرج الكرب ان شاء الله آه... ال... ال... ال... سبحان الله الامام البخاري لما استاذه حفظوا الاحاديث حفظوا 200000 حديث وسمعهم له وحفظ بالعنعنه قال له حفظتهم يا ابني حفظتهم انا سمع اليوم تمام قول له ال 200000 دي يا ابني احاديث موضوعه تعالى اعلمك الاحاديث الصحيحه بقى زعلت انت يا ربنا تعالى احنا لما بيصيب على عباده الامام الشافعي تسلم على يد مالك وبعدين جاء الامام احمد وتكلمت على يد الشافعي كل الاربعه الهجومات دول اللي خدنا منهم الفقه ما بين سنه 80 هجريه لسنه 150 في خلال كم سنه؟ 70 سنه كان الاربعه الكبار دول وبعدين ظهر بعد ذلك الامام ابو اسماعيل محمد رضي الله عنه الامام البخاري مش عرب مش عرب عايزين هم يسووه القضيه دلوقتي يقول لك ايه بلاش حكايه البلاد العربيه دي وال لا احنا عايزين نقول الشرق اوسطيه خلي بالك انت الشرق اوسطيه دي يعني ايه؟ يعني خش فيها بقى ها؟ يعني سبحان الله دول ثانيه شرق اوسطيه شرعيه دوليه المهم فسبحان الله شوف شوف يا اخي المكر والدهاء بتاع اعداء الاسلام طب يبقى احنا من الواجب بقى نعملهم برضه بالمكر والسحر سيدنا علي ليه؟ قال لست بالخبة مش مكار يعني ولكن الخبة لا يخدعه ولكن الخب المكار ما ايه؟ ما يضحكش عليا يعني انا مش مكار بس المكار ما ايه؟ يعني نعمله بالحق زي ما عملونا بالحق الا ده بيخففوا لنا كده مش بالسيف ايه لا الدنيا ما تقدرش ولا تعمل ما تقدرش ولا تعمل اللهم ايه خليك تتقدم في الاسلام بعقلك كده تموه بقلبك المستنير ثم تاتي مساله الاستخلاف من الله رب العالمين. توحدوه لا اله الا الله. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون القرن ثم القرن الذين يلونه ثم القرن الذين يلونه وبعدين قال ثم ياتي فئام من الناس وصفهم الحبيب بقى شوف كانه قاعد معانا بالظبط قال ايه؟ قال تسبق شهادة أحدهم يمينه وبالغالب قال الواحد ما يشهد في المحكمة يعمل ايه؟ بيقسم اليمين يقول والله العظيم هقول الحق والله العظيم هقول الحق خلي بالك القسم ده عظيم عند الله أه؟ لأن أنت لو حلفت وأنت كذبت يمين غموس لا كفارة له ثمرته الغرق في نار جهنم يوم القيامة اوعى تحلف وانت كذاب مش عشان تنجي نفسك من مراتك من عيالك من جارك لا اوعى اوعى حاجة فانت قبل ان تشهد بتقسم يبقى في ايه؟ يمين الرسول بيقول تعيين ناس شهادته تسبق يمينه يا عم انت تعرف وانا ده اه خلاص خلاص يا ابني استنى شويه عم كويس لا ي- ي- يشهد ليه؟ لأن الشهادة لحد تبعه يعني نفرض انت قعدت في جلسة الصلح عشان مرات ابنك جاء قالتها وانت جبت اخوك وابن اخوك وبتاع وجبت ابنك تعال اول ما تتكلم وشوف انا راجل بصلي وبعرف ربنا وبصوم اثنين وخميس بحج كل سنه بعمل كل سنه ثلاث عمرات وبقول لكم ايه؟ كلمة مش غلطان لا لا ده انت غلطان بحكم لا طب استنى الاول لما تسمع وتشوف وده ده سيدنا داوود تعدى القضية في الحكم فحكمه ربه عاتبه ربه ايه الحكاية؟ شوف في قضية ايه؟ قضية الغنم وقضية الايه؟ ال- ال- ال- الغنم الثانية العادية التي نفشت في الايه؟ في الزرع. قضية الغنم الأولانية تصوروا المحراب وكان هو جعل اليوم يعبد فيه الله عز وجل لا يخرج إلى قومه أبدا. يحتاج كل يوم يوم في الأسبوع يتكفى فبص ايه؟ تصوروا عليه المحراب. ففزع منه. قالوا لا تخف. قد خصمان بها بعضنا على بعض عايزينك تحكم في القضية دي ايه القضية قال له ان هذا اخ اخويا ده له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها يا عم الماء النعجة بتاعتك قعدت ماء مقود قعدت سايبك وقعدت يا عم 99 بتوع هنكملهم بالمية بتاعتك وانت رايح روحك وعزني في الخطاب غلبني بالحجة الإسرائيليات اللي في كتب التفسير وفي التوراة للأسف يقول لك أصل قائد القائد اللي كان عند آه، القائد العسكري بتاع سيدنا داوود وزير الحربية بتاعه كان مراته جميلة أوي وسيدنا داوود كان شافها فراغ فيها وداوود كان متجوز 99 واحدة فحب يتجوز الست فراح بعد القائد بتاعه في معركة عشان يقتل وراح متجوز مراته حاكم هل هذا كلام يقال على من صنعه الله على عينه؟ معقول الكلام ده؟ مش ممكن القضية النهجة ايه اللي جاب سيرة النهجة في السجن؟ ايه اللي جاب سيرة دي؟ ها؟ واحد يقول ايه؟ يقول اه القضية بتاعت سيدنا سليمان في الشيخ حتى توارت في الحجاب ردوها عليه فطبق مسحا في السوق والاعناق قال ايه؟ قال الخيل والسهراب الخيل بتاع سيدنا سليمان قلدوا عن صلاة العصر تلفى الشمس توارت في الحجاب غضبا فراح ردوها علي الخيل اللي عطلتني عن ذكر الله انا اتبعها وراح ايه؟ طب ايه اللي جاب سيرة الشمس؟ ده؟ حتى توارت في الحجاب استعرض القوات بتاعته وبعدين بدات الخيول تدخل للصبلات بتاعتها ردوها علي قعد مسح ما طبق مسحا في السوق ولا انا كنت بشوف الفارس بيعمل ايه للفرس يفتح له على راسه ويفتح له على كتفه ويفتح له على صدره ويطبطب عليه ويديله الاكل بعد ايه يحضره فيه سبحانه فطفق مصحف بالسوق والعنف كانت لي احببت الحب الان عن ذكر رب مش عمال هنا افضليه احببته ايه؟ حب الخير عن ذكر رب عمال هنا مش افضليه هذا حب للخير ناتج عن حبي لله عز وجل مش عامل عن الشيء افضل مش مملوها عربيه مهمه في التفسير مفيش علاقه لا للشمس ولا لصلاه العصر ولا ان سيدنا سليمان قتل ال- الخيول لا معلش سيدنا عبد الرحمن بن عوف دي مساله ثانيه الصحابه بقى وقت يصلي ركعتين بعد صلاه الظهر في احد حدائقه وبساتينه في المدينه فلقي عصفور واقف فوق شجره بيشخشخ بصوت جميل قوي فبص على الايه عينه جايبه حرف عينه جايب الشجره والثمار اللي عليها فشغلته شويه في الصلاه فسلم بعد خلص صلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا غلام قال نعم قال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إن عبد الرحمن بن عوف تصدق بهذا البستان لأنه ألهاه عن ذكر الله لحظة إذا ركزت بقى دي حاجة ثانية الذكر كانت سبب في أن أسرع مع السلامة العاجلة ياه ياه ده على كده انت منظم ان احنا كلنا نقعد صحيح ها؟ ده غير شغلتنا ده احنا مشغولين من غير شغل احنا مشغولين جنب العروسه ف- فيعني ايه؟ فاضي ولا ايه؟ مشغول ان نضحى ما شغلين واحنا باي وسيله سبحان الله. فلا اله الا ربنا سبحانه وتعالى يفرق قلوبنا الا من ذكره يا رب العالمين فسيدنا داود قال لا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض آه، لا لا لا لا ده غلط طب يا داود يا نبي الله مش تسمع راي الثاني هذا يا ابو الع- يا ابو الراجل اللي مربوط بحقه هو وقد الثاني بالنسبه للطرف الثاني لما يجي ابنك ومراته او بنتك وجوزها يحكوا لك لازم يكون عندهم هم الاثنين قدام بعض هي من وراهم بتقول كلام تقول يا خبر الراجل ده عايزين نحطه تحت القصر نفرمه وهو يقول عليها كلام يقول لها دي بقى عايزينها رصاصين نستريح منها هاتوا هم الاثنين قدام بعض تسمع كلام تاني خالص لان ممكن هو يكتب كلمه تقول له يا راجل كذاب في اصل وشك ويقول لي يا ولية اختشي كلام غلط يعني كده يعني كان في سنة اختشى شوية خلي بالك فتلاقي الاثنين قدام بعض تسمع للتاني وما يكونش قلبك ميال لواحد مش تقول لا لا لا انا هسمع من الاثنين بعدين احكم ليه ببطء لا تروح النار تروح النار ها خلي بالك يا عبد الجبار ها سبحان الله ف نفس القضية يا نبي الله يا داوود قال نعم هذا هو ده الغنم بتاعته راح تدخل في الارض واكله الزرع اعمل ايه؟ قال ابدا خد الارض قصاد ال- خد الغنم قصاد ال- ال- الزرع اللي بتاعك ها خلاص خرم ما دي تريد نوعيه السائل اللي يقول سمعنا واطعنا يجي لك يقول لك ايه؟ بلغت الشيخ نعم انا طلعت مراتي قبل كده مرتين وبعدين زرزلنا مع بعض امبارح كلمه منها وكلمه مني قلت لها روح انتفاضه بصراحه يا سيدي الشيخ انا كنت مزرزل ومش عارف يميني من شمالي قلت له طب يعني تعبت ايش خلاك تقول لمراتك انتفاضه ما قلتش لامك اللي كانت وقتها ما قلتهاش لبنتك ليه؟ يا بنتي يا سيدنا الشيخ آه، طب انا طلعها ليه ما هي هي مراتي اي ما انت لسه عقلك فيك فعارف ان ايه ان دي مراتك يبقى لسه عقلك فيك يبقى لسه ايه عقلك فيك هو ما مش عاجباك بس بس انا قريت في كتاب في صفحه 112 ان اغلاق مراته في اغلاق طب يا ابني اغلاق يعني مخك مغلق مش عارف دي مراتك ولا دي حماتك المهم خلاص ابتدوا بس لازم مش مستريح يا بني بعد ثلاث اربع ايام ازيك يا مولانا ها ازيك إيه؟ رحت انا لل- لل- للشيخ وقال لي حلال خلاص يلبسها الشيخ الشيخ مين قال لها؟ المأذون بتاع النفس خلاص خلاص. ده قبل ما تدفع انت 20 جنيه وخلاص خلاص ده والله ده احنا بقى لما ناخد 20 جنيه ولا 20 مليون والحرام حرام والحلال حلال ما تعجبوش بدوى الثانية يروح لجنة البدوى لازم البدوى ما تعجبوش يروح دار الجد يروح دار الجد ما تعجبوش يجي للشيخ يلاقي واحد بيصلي بالناس واحد اي واحد ها سيدنا الشيخ الثاني بقى فرح ده بقى نفسه بقى شيخ فجأة صلى بالناس مرة العصر بقى شيخ انا بس آه، طلعت مرة الثاني يقول له يعني مش انت كنت متضايق ساعتها؟ يقول له ايوه وكنت يعني العصرية بتلتصق في عينيه كله ايوه أنا- انت كنت مغير يا باشا الله عليك ده ربنا فتح عليك يا شيخ لا راح تكل على الله مراتك حلال اما ده بقى اللي بيشهد قبل ان ايه؟ اه قبل ان يستشهد. يعني هو داخل في الموضوع على طول. تعالى لخزيمة الأنصاري الله يرضى عليه. طب وانت هذا؟ خزيمة ده من خارج المدينة. ده راجل يهودي ماسك سيدنا الحبيب المصطفى. قل ديني يا محمد أعطيته لك يا بني. أمسكه لك. ما أقول لك اعطيته ده فسيدنا خزيمه الله يرضى عليه المسجد اليهودي ده اترك رسول الله ايه ايدك لقد عفوه لك قال له ارايتني يا خزيمه شفتني وانا بديله قال له انا كنت خارج المدينه منذ ايام يا رسول الله قال الله وكيف تشهد بما لم تشهد بتشهد على حدث الختاش قال له اشهد لك بالرساله واشهد ان الوحي ينزل عليك وانا لم ارى ثم اكذبك في دين ليهودي قال من شهد له خزيما فهو حقه يعني اللي يشهد له خزيما يبقى مش عايز شاهد ثاني يعني شهادة خزيمة بايه؟ اثنين باثنين يا سلام من شهد له ده بس يبقى انت ما تشهدش الا بما ترى وما تسمع لو ما شفتش وما سمعتش ما تشهدش تقول بس انا عارف ان الشيخ الصنقوري ما يكذبش لا لا شفت لا سمعت لا يبقى ما تشهدش خلي بالك الكلام ده خطير الشهاده الا الشهاده الا الشهاده سبحان الله ان يت- ان يشهد قبل قسم اليمين قوم ايه وهم موجودين اهم سبحان الله وبعدين ويمينه شهادته للاسف مع انه من الواجب اليمين بتاعه ايه؟ شهاده لو هو اليمين بتاعه يبقى في حد ذاته شهاده مع ايه؟ لانه هيقول الحق سبحان الله العظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر المطر لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها ده يعني قالوا من خير القرون يا رسول الله قال خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال هل هناك من هو خير من هؤلاء يا رسول الله احسن من دول قال نعم من قال قوم يأتون من بعدي لم يروني ها؟ آمنوا بي هم خير القرون يا الله يا رسول الله شوف فتح الله لنا ازاي شوف شوف بيحب لنا ازاي ها محبته قد ايه لنا قال في قرن بقى هيجي ما شافنيش لكن سمع عني فآمن طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي فالصحابة رضا يا رسول الله احنا الصحابة احنا انت عرفنا واحد واحد طب يوم القيامة تعرف مية الأمة منين؟ الصحابة إذا كانوا مية مية ألف مية وعشرين ألف أكثر أقل طب ال- ال- ال- المليار و 200 مليون دول الرسول يعرفهم كلهم يوم القيامة؟ لا، أعرفهم يعرفهم إزاي يا حبيب الله؟ قال له غرا محجلين من آثار الوضوء ومن كثرة الصلاة عليه يعرف امته بحاجتين من كثرة الوضوء جبهتك منورة وكيعانك منورة شوف انت مراتك وعيالك سكينك ايه من كيعانك شوف كيعانك يتنور يا فتاح ها وقوع وقوع وقوع ها كله مال بايه بيديك كيعان وقيعان خلي بالك انت دي منوره من اثار الوضوء ها واعقابك اللي هي رجلك من ورا قدمك من ورا كل ده ايه منور ولما تمشي على الصراط ينور لك الطريق على الصراط فتنجو اللهم اجعلنا من الناجين يا رب يا رب العالمين سبحان الله يبقى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم هم خير القرون تعال بقى في العشر دقايق اللي باقية دي نتكلم بقى عن ايه؟ عن الصحابة شوية بقى احنا ايه عملنا لكم يعني صرف صرفة كده على بعضيه ان شاء الله يكون خير يعني بس ربنا ينفعنا واياكم بما علمنا نتكلم بقى عن الصحابة بقى الصحابة فيهم العشرة الأوائل الأول والعشرة الأوائل دول فيهم أربعة مميزين أوي والاربعه دول فيهم اثنين اوائل الاوائل والاثنين اوائل الاوائل فيهم واحد اقرب الناس الى رسول الله هي كده الصحابه كلهم خير فيهم بقى مصطفين عشرة العشرة دول فيهم أربعة السيدنا علي جاي من ورا الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم خير الناس بعدي ابو بكر وعمر وعثمان ووددت ان يكون رابعهم رضي رابعهم لأهل جيش فنظر اليه قال عليه يا سلام شوف هو جاي امتى وفين وفي الحديث ازاي ماشي قال ربنا بقى رب العباد اذا وهب اه سبحان الله وكان احترامه لبعض عجيب ابو بكر قال لي- قال لي اسماء بنت سوف اذهب للسؤال عن رسول الله اروح اسال عليه بعد الغزوه وسيدنا علي بيقول للسيده فاطمه سوف اذهب لبيت رسول الله راحوا هم الاثنين في وقت واحد وقفوا على الباب سيدنا علي يقول لابو بكر تقدم لا تقدم انت عزموا على بعض قال له تقدم انت يا علي قال له يا ابا بكر هل اتقدم هل اتقدم على من قال الرسول فيه كل واحد منكم له يد كفأناه عليها الا ابا بكر فان له يد لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين ازاي انا اتقدم على واحد الرسول يقول لي كده قال له هل اتقدم انا على من قال الرسول فيه لو لم تخلق يا علي لما وجدنا كفءا يتزوج فاطمه بنت محمد عارف لو تتمنى قالوا لك ده بأربعة على بعض لكن الصحابه ما كانش يعرفوا النظام بتاع ده ولا الكلام بتاع التهريج ده ولا كانوا يعرفوا اللهجه دي خالص ولو اجدادنا طلعوا من قرارهم وقلت له كلمه التهريع دي اول يقول لك يعني ايه واللغه اتغيرت ولا ايه إيه التهريع دي؟ آه، التهريع يعني جمع قرعه والقرعه يعني ما فيهوش شعر هذا قرعه ولا قرعه لا ده غريبه ده يقول لك عايز- واحد عايز مشتات يقول يعني ايه؟ سيادتك يقول السكرتير سيادتك فلان في المكتب عايز كلام اديله سكه يعني ايه السكه؟ اديله سكه ازاي؟ لو السكرتير مش نصاب زي المدير بتاعه ما كانش يفهم لكن عشان هو وغيره نصابين هم الاثنين فعارفين يعني ايه اديله سكه خلي بالك كده. يعني سلموا الضروري اه وعجيبه يا اخي يقول له انا المصري غريب وبدا يقول الفاظ انا اول مره من سنتين في مؤتمر ها واحد وقف من العلماء بس كان ما كانش الحمد لله ما كانش آه، مؤتمر يعني فيه علوم دينيه كان هنا علوم يعني كيمياء كده وبتاع راح الشغل يطول في الكلام يطول الكلام ويعيد ويقول ويعيد ما انا بنزل كل خمس دقايق كده رجع واحد على يميني كده شكله اجنبي انا لسه ما كلمتوش لسه انا داخل متاخر قعدت جنب واحد حطيت السماعات وقعدت فلقيت واحد اللي جنبي قال له بيقول لي اربط بالامريكان تتكلم بعد ما اخلص الروح يا شيخ سكتك زراعة قلت الراجل ده تونسي لبناني يعني حاجة برضه ايه ده وعايش واحد عايش هنا في ألمانيا بس مش يعني مش مصر بصيته كده الله ده انت شكلك عربي لا انا مصري انا مش كده زينك اهلا اهلا ايوه كده انت يا شيخ الله ايه ده سكتك زراعة دي انا يعني بقى فرقنا بقى ايه بقى الكورونا هو انا اصلا لسه فاهمها جبت نفس الموردين بتوع الحمد لله فاهموها بس برضه ما تمشي المهم ما علينا الله يكرمك صلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فسيدنا علي قال له هل اتقدمه على من قال الله فيه الا فانصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا معقول انا اتقدم على ربنا قال له هل انا اتقدم على من قال الرسول فيه انت بالنسبه لي كهارون بالنسبه لموسى انت اخي في الدنيا والاخره كلمة طيبة من هنا وكلمة طيبة من هنا نزل جبريل يا محمد اخرج الى الباب فبشر من عليه بالجنة ان الله يضحك من صنيعهما الحب بتاعهم لبعض وتدين بعضهم لبعض يا سلام ولقد رأيت البارحة منظرا كنت في صحبة بعض الاساتذه لي علماء ربنا يبارك لنا فيهم يا رب واحد عبر ال 75 والثاني دخل على ال 80 رايت هذا المنظر الذي هزني مهزوز غسل والله رايت احدهما وهو عالم يعني من- ربنا يبارك فيه يا رب للامه سبحان الله يقبل يد الاكبر اول ما دخلنا انا داخل بصحبه الاكبر سنا عن اول ما شبر وقع عليه بيته راح السالم رد على دماغه بيته كل شويه اوصل الاقي واحد يقول له ايه مقبل كفه الانسان وصفر عليه يقول له بارك الله فيك فاكر سنة 36 ده كنا في المعهد وانا قاعد كده 36 ده انا قاعد بعد ما كنت على الكرسي والله كنت على الارض اه 36 كان بيح- بيدرس وبيعلم الناس الدين وبيروح لجبل ازرق وبيتكلموا عن مصالح الامه وانا كنت في عالم الغيب وأصلاً بعد ما كنت على الكرسي في هذا الزمن لما واحد كده رحت قاعد على الارض قاعد عند رجليهم هو كده شوف تفكير اهل العلم للعلم واحترامهم جميع امور يعني سبحان الله فصحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم اولهم نمره واحد ابو بكر طب الامه بقى مجمعه على هذا وللاسف بزعل قوي من الشيعه لتبنيهم لابي بكر وعمر وكان الله يرضى عليه ابو حنيفه بدا يخطب الجمعه مره فالامير قاعد قال له وشوش كده ابا حنيفه قال له نعم قال له في نهايه الخطبه اريدك ان تلعن عليا الحاضر هواه رخيص وطلب رخيص طلع سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه خلص الخطبه قال ايها الناس قبل ان نغادر هذا المنبر الامير معنا امرني ان العن عليا فالعنوه الامير قال لا يلعن احد احدا ما هو مين اللي يستاهل يا ترى مين اللي يستحق؟ يعني ما هوش سيدنا علي لا حد يلعن حد يا عم خلاص ثم الى الله لا ابو بكر الله يرضى عليه اول الدرجه اول الدرجه سبحان الله كان سيدنا ابو بكر في عاده غريبه قوي الرسول يطلع المنبر الثلاث درجات يعني احنا عشان نخلي المنبر ده ثلاث درجات تجتمع لازمه ولازمه ولازمه ولازمه ولازمه وتنبثق منها لازمه وفي الاخر ما يتعملش ثلاث درجات عشان نعمل منبر ثلاث درجات ويجي لما يتكلم يعني حرام هو يمسك ثلاث درجات يا سيدي نوسع شويه ليه تعمل له باب ومش باب وبتاع والناس وانت قاعد تبص عايز تشوف وش الشيخ وهو بيتكلم المسألة عايزة تشوف شوف المسلمين بعض ايه مسائل سبحان الله. الكلام ده خطير هو عمال يفهمه غلط لا حرام يعني حطه على اول درجة وفي تنقيح تفق عليه لا ينزل عينيه من وجه رسول الله خلاص فسبحان الله انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى جاء سيدنا ابو بكر راح واقف على الدرجه الثانيه مش على الثالثه الثانيه معقول واقف على الدرجه بتاعت سيدنا الرسول جاء سيدنا عمر راح واقف على الدرجه الاولى دي غير عثمان قالوا بعدين اعرف الارض شوف شوف شوف الادب اللي قاعدين في المسجد قالوا يا امير المؤمنين كل واحد منكم سوف يسقط درجه سوف ياتي على الناس يخطب الخطيب في بدر بعض المسلمين عندهم فهلاوه في الزمان تحرير ها خلاص فكان عثمان قال له انت بت- كان ممكن واحد لو من اياهم بقى يقول لك ايه قال له، انت بتعرف ترجعنا؟ لا ابدا قال صحيح والله طب نعمل ايه؟ فعاد عثمان رضي الله عنه الى ان وقف على الدرجه الثالثه وبذلك صارت ايه؟ عاد الشعب يقول له شوف عثمان ما احترمش آه، ما هو واقف على لا لا هؤلاء هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا معهم وقفة أخرى إن شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وشرح صدوركم وصدورنا فبارك فيكم ونسألكم صالح الدعاء بظهر الغيب وقوموا لأولاد العشاء يرحمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته